بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع تاني عن التسبيح بعنوان تسبيحة جديدة التسبيح ده علامة المسيح علامة إيمانه علامة محبته علامة نصرته فالمسيح الحقيقي حالة تسبيح حياة تسبيح حياة شكر طيب السؤال المنطقي احنا مسيحيين ولا لا مش باين علينا ليه ليه الحالة دي مش جوانا احنا اتفقنا ان القصة مش واقفة على حافظ ايه بالظبط لانها حالة واللي منكم بينزل الصعيد ويشوف ناس بسطة في ناس عايشة الحالة دي مع ان ما يعرفوش يعني يقروا ويكتبوا مش حافظين كلمتين لا عربي ولا قبطي انما عايشين حالة تسبيح عايشين حالة من الفرح الروحي والرضا والبهجة والشكر و... وكده يعني تلاقوهم لما يصلوا يغزلوا ربنا يعني من كتر ما هم مبسوطين اذا في ناس عايشه المستوى اللي احنا بنتكلم عنه ده ما هواش يعني عجبا طب احنا ليه مش عايشين الكلام ده نشوف مزمور 137 يحكي لنا حكايه كده كلكم حافظينها وعارفينها مزمور مشهور وبرضه بفكركم ان في الاجبيه غير في الانجيل اختلافات بسيطه الانجيل مترجم عن العبريه الاجبيه مترجم عن اليونانيه السبعينيه من هنا في اختلافات في الالفاظ بس انتوا حافظين المزمور ده على انهار بابل ده مزمور تسبيح على فكره فاصله ده مزمور تسبيح ليه وده اتكتب على فكره بعد داوود ده مش لداوود عشان مش كل المزامير كاتبها داوود انما في تل- تلاميذ لداوود ده اتكتب بعد السبي السبي ده بعد داوود ب 300 400 سنة لأنه بيتكلم عن سبي بابل سبي بابل ده وقت دانيال وقت حسقيال ده كده في القرن السابع والسادس قبل الميلاد داوود ده ألف قبل المسيح فبيقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا الله مفيش تسبيحة ليه مفيش تسبيحة مش دول هما شعب ربنا المفروض يسبحوا لا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون صهيون اللي يرجع لأيام داود في عزها ما بتبطلش تسبيح داود كرس أربع تلاف مرنم مسبحين يسوقوا الشعب وراهم في التسبيح فكانت صهيون لا تهدأ أورشليم لا تسكت تسبيح ليل ونهار وده المنهج اللي احنا القبط اللي ماشيين عليه تلاقوا تسبيحة باكر تسبيحة عشية تسبيحة نص الليل احنا بنحاول نرجع العز بتاع داود لانه داود وهو لسه ما كان شاف المسيح بعينيه وما دقش الفداء بتاع العهد الجديد وصل انه خلى التسبيح 24 ساعة طب ده احنا بالاول فالكنيسة بتحاول تخلي التسبيح 24 ساعة ف بيقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون إيه يعني جمال صهيون يا ترى افتكروا إيه افتكروا الغنى كان في قصور وقت سليمان بعد داود كان في غنى في صهيون وفي أورشليم لا هم كل اللي افتكروه حاجة واحدة إيه اللي وجعهم نشوف على الصفصاف في وسطها علقنا قيصراتنا الصفصاف ده مش موجود في أورشليم موجود في بابل يعني في أشجار إن كنا هنتكلم عن نوع الشجر بصراحة أشجار بابل أشيك يعني لو هنغني مع الدنيا لا ده الدنيا في بابل أحلى بس بابل فيه أوثان بابل ما فيهاش ريحة ربنا لكن على مجد الدنيا بابل مجدها أكتر من مجد أورشليم دلوقتي بكتير قاموا حطوا على الصفصاف الأشجار الجميلة علقوا القيثارات علقوا القيثارات يعني إيه مش مش هنرن مش لاعبين طب هم عملوها خلي بالكم في حركة قبلها لأن هناك سألونا في حاجة حصلت هم جم قالوا لهم ما تسمعونا حاجة ده أنتم مشهورين كشعب شعب سوف يخلق يسبح الرب أنتم مشهورين كشعب يهودي بالتسبيح ما تسمعونا حاجة ما كان السؤال كده البابليين بيقولوا لهم أنتوا أشهر ما فيكم أن أنتوا شعب مرنم وداود ملككم العظيم وسليمان ابنه كانوا مرنمين في مزمور لسليمان غير سبعين مزمور لداود فكانوا كتاب شعر وكتاب ترانيم مزامير وداود كان بيعزف مش بس كان بيغ- بيرنم يعني كان بيعزف وبيرنم بنفسه ويقود الترنيم في وقته وهو الملك عشان كده يسموه مرنم إسرائيل الحلو فقال لهم طب ما تسمعونا حاجة قالوا لا طب ليه لا ولما قالوا لهم سمعونا حاجة عيطوا خلي بالكم من ال reaction الع... ال... ال... ال... الانفعالي ده أول ما قالوا لهم ما تسمعونا حاجة بكوا بدل ما يفرحوا أذنوا لهم بالتسبيح بكوا هناك سألون الذين سابونا أقوال كلام ترنيبة ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا ترنيمة من تسابيح صهيون فالرد كان إيه كيف نسبح تسبيح الرب ونحن في أرض غريبة يبقى لما يقف التسبيح دور على طول على إيه أرض غريبة أنت مش في صهيون أنت في بابل لما تلاقي قلبك بطل يقول أشكرك يا رب أنت دلوقتي بابل ولا أورشليم أنت تبع إيه لو أورشليم حقيقي لو مكان سكن الله سهل قوي تمسك القيثارة في أي وقت وتغني لربنا إنما كيف نسبح تسبيح الرب ونحن في أرض غريبة معنى كده اللي يوقف تيار التسبيح هو الخطية الخطية هي النشاز عارفين اللي بيسبحوا كده وغاويين تسبيح ينزعج جدا من النشاز اللي فاهم فيكم موسيقى يعني لو حاجة ال- ال- التون مش مظبوط ولا الطبقة ملخبطة ولا واحد بيقول في وادي والتاني في وادي يبقى الواحد عاوز يسكت الناس ما تقولوش أحسن ايه النشاز في حياتنا هو الخطية هي اللي بتلخبط التسبيح هي اللي بتضيع البهجة اللي وراه هي الأرض الغريبة والسبي السبي يعني انت بعيد عن ربنا ما هما كده على بعد أميال من أورشليم ده بابل دي فين في العراق أورشليم دي في القدس كيف نسبح تسبيح الرب في أورشليم فتحول التسبيح إلى بكاء عشان كده الشخص المسيحي لما يحس ان قلبه مفهوش روح الفرح يبقى مش طايق روحه يبقى مش مستحمل فين تعزية فين الفرح فين التسبيح فين أشكرك يا رب فين المجد ليك يا رب فين السلام اللي في قلبي آه يبقى بيفرق وقلقان جدا ومضطرب ويدخل مخدعه ولا يروح على المسبح وما يسيبوش غير لما يرجع أورشليم يرجع التسبيح تاني لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك رجعني تاني للشكل الأولاني رجعني تاني بسبح ما اعرفش أعيش كده ما هو اللي جرب اللي داق ما يستحملش فعشان كده باكوا مجرد نكشوهم بس انهاروا يا عيني ده معناه ان الناس متحسرة على الأيام اللي كانت فيها بتسهر وتسبح وت... فين العز ده كله وكان لسانهم بقى يقول ايه ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني ويلتصق لساني بحنك يعني مش هقول حاجة خالص يلزق لساني في حنكي حنكي يعني ايه يعني يتقطع لساني بالبلد لو قلت حاجة غير حاجة اورشليم وهم غالبا كانوا عاوزين يعلموهم ترانيم بابل بقى قالوا لهم ابد يلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك وإن لم أرتب أورشليم في ابتداء أفرح هتفضل أورشليم المزبية المهجورة المخربة دي هي فرحتي فاهمين الفكرة؟ يعني أنا هرجع عشان أسبح تاني ومش هقبل الوضع اللي أنا فيه وهفضل مستني ربنا يرجعني من السبي عشان أقف وأسبح ربنا تاني وده اللي حصل فعلا أول ما رجعوا من أوائل كل اللي اهتموا بالرجوع اللي يدرس بقى الأسفار زربابل ونحامية وعذرة اهتموا جدا وكل واحد فوق كل واحد في خمسين سنة اهتموا جدا بإعادة التسبيح للهيكل بإقامة المرنمين مرة أخرى وبقوا يرجعوا للي قاله داود وسليمان والسيستم اللي اتحط وقت داود يرجعوه تاني يلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك الكلمة دي جميلة يعني إيه يعني لو ما كنتش هتسبح ما تقولش حاجة أي كلام هتقوله كلام فاضي ما كنتش تشكر ربنا صبح وليل يبقى أحسن يتقطع لسانك مفيش أي كلام له معنى بعد كده خلي لسانك الزقه في ح- في سقف حلقك لأن الكلام ملوش معنى بعد كده ما كنتش تقول تسابيح صيوم ما تقولش حاجة أنت خلقت لتسبح كلام إيه الفارغ اللي عمال تتكلم فيه طول اليوم فليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك وإن لم تكن أورشليم هي أعظم أفراح يعني إيه أنا ملياش فرحة غير بيت ربنا غير حضور ربنا غير هيكل ربنا غير تسبيح ربنا علامة المسيحي فرحته ربنا خلاص فهم إن بره ربنا أنا تذللت جدا آه يا رب أنا عبدك رجعني تاني رجعني تاني أعرف أسبحك وأنادي عليك أنا مش عاوز أطلع بره دي عشان كده بقى إيه دعا على كل الشعوب اللي حرمتهم التسبيح اذكر يا رب بني أدوم بني أدوم دول أحد الشعوب اللي كسرت أورشليم إنما أحط جنبهم البابليين وأحط جنبهم الفراعنة في وقت أحط يعني كل الشعوب اللي ما كانش فيها اسم ربنا أو كل أنواع الشياطين والخطايا اللي بتسرقك من حياة التسبيح فهنا الدعوة اللي جاية دي احنا بندعي على حد بس مش بندعي على بشر بندعي على شياطين على خطايا فبنقول له يا رب افتكر يا رب اللي ضيعوا مني ح- بهجتي اللي سرقوا مني فرحتي اللي عطلوني عن التسبيح اللي ضيعوا نقاوة القلب وأنا كنت طفل بسبحك وأنا مش دريان اذكر يا رب بني أدوم الذين قالوا انقضوا انقضوا حتى الأساس منها كانوا بيقولوا انقضوا إيه؟ أورشليم دول كانوا يدخلوا ويكسروا الشياطين بيدخلوا بغل يكسروا قلبك وينقضوا كل حجر فيها عشان ما تسبحش اللي يغيظ ويفرس الشيطان انك تبقى دائم التسبيح تبقى عشت القصد الالهي تبقى دخلت في إرادة ربنا تبقى سكتك متظبطة على السماء لازم ي- يقول انقدوا انقدوا حتى الأساس منها ما تسيبوش فرحان ما تسيبوش عنده سلام ما تسيبوش يشكر أبدا الشياطين متفقين عليك عشان يضيعوا الشكر من حياتك عشان ما تس- ما تسبحش فالواحد يرد عليهم في الصلاة امسكهم يا رب واعمل فيهم وسوي الذين قالوا انقضوا انقضوا حتى الأساس من يا بنت بابل الشقية ده بيدعي على بابل بابل دايما رمز بقى لمملكة الشر كله مملكة الشر هي بابل لأنها كانت أكتر عاصمة الأوثان زمان وحتى في الرؤية جاية بنفس المعنى يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يجازيك مجازاتك أو يكافئك مكافآتك يعني إيه يا بخته اللي هي... هيعمل فيك زي ما عملت فينا الشيطان اللي داس علينا وذلنا وسرق فرحتنا بالعهد الجديد وضيع سلامنا ومش ده شكل أولاد الله اللي كان ربنا عاوزه كان عاوزنا منطلقين في بهجة وفرح وبساطة قلب زي أعمال اتنين مسبحين الله كل حين ولهم نعمة لدى جميع الشعب لما ندرس كده أعمال الرسل والتسبيح اللي فيه لاقي كل الشعب له كاركتر واحد شوفوا تلاقي وشه منور مبسوط جدا مسبحين الله كل حين ولهم نعمة لدى جميع الشعب طب راحت فين ما احنا مسيحيين زيهم ما احنا واخدين الروح القدس زيهم بس اتسرقت اتسرقت النعمة مش الروح القدس فطوبى لمن يمسك أولادك ويدفنهم عند الصخرة الصخرة اللي هي المسيح يدفنهم عند الصخرة يعني تمسك بقى كل حاجة غلط دخلت حياتك وتدفنها عند الصخرة إن كانت الفلوس سرقتك من ربنا لازم تحطها تحت رجلين الصليب إن كانت المركز والكرامة هي اللي سرقتك لازم تدفنهم تحت عتبة الصليب طوبى لمن يمسك أط- أطفالك اللي هي ثمار الشر أولاد الخطايا بقى كل أنواع الشهوات ويدفنهم عند المسيح عاوز أوصل لإيه كل ده لقاعدة مهمة جدا أن الذي يعلى ال- ال- اللي يعرف يسبح هو أساسا التائب في علاقة وثيقة بين التوبة والتسبيح ليه؟ التوبة هي عملية الرجوع المستمر من بابل لأورشليم هي انك مسكت نزلت القيصارة من على الصفصاف يعني اللي كانت مركونة بقالها سنين دي ومسكتها تاني فرجعت لحياتك الأولى فحين تتوب تشعر بالتسبيح فأكتر واحد يدوق طعم التسبيحة هو أكتر واحد تائب وصدقوني الواحد بيشوفها في حياة ناس تلاقي واحد جديد على الكنيسة خالص ما يفهمش حاجة خالص في الكنيسة مرة قال لي ايه خنفران دي واحد جه بيقول لي كده بيقولوا خنفران دي يعني ايه وبيقولوها ازاي ومش فاهم حاجة انما وقف دموعه بحر في التسبيح هو مش فاهم حاجة ومش عارف وكانوا بيسبحوا قبط انما كان فرحان فرح لمجرد انه راجع لربنا وكان طاير قال انا كنت في السماء وانت فهمت حاجة قال مش مهم ما فهمتش بس كنت مبسوط جدا كنت حاسس ان انا في السماء ليه قلب تائب هو قلب مسبح لما الواحد يتوب يرجع له التسبيح هي دي بقى القصد من كلمة تسبيح جديد الجديد في الموضوع ايه انك انت تبت فلما بتتوب بتتجدد ترجع جديد تاني لما بتغلط بترجع عتيق فتيجي تسبح تبقى مش طالعه الكلام تسبيح مش طالع انما كل مرة تتوب تلاقي نفسك رجعت تاني تعرف تسبح الشخص المكسور في القداس اللي بيقول جناينا من قلبه ودموعه على خده لما يجي يقول امين امين بموتك يا رب نبشر تبقى بيهز الكنيسه هز هو اللي قال ارحمنا من قلبه هو اللي يعرف يقول فلنسبح اسم الرب لانه بالمجد تمجد ده هو ده انما تفتكر واحد هيعرف يسبح وفي حياته خطايا تطلع مسخه ملهاش معنى ومش حاسس بحاجه خالص ليه قافل على اوض ضلمه كتير لسه عايش في بابل كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريب يبقى في قاعدة مهمة إن في علاقة وثيق ثبت بين حياة التوبة وحياة التسبيح وعشان كده تلاحظوا كنيستنا القبطية تمزج التوبة بالتسبيح تحط كيرياليسون لزق في الليلويا ايه اللي جاب دي لدي ده الليلويا دي بتاعت يعني الناس اللي واصلة او هللوا لله او ذوكصابتري المجد انما تلاقي ساعة تقول كيرياليسون وساعة بعدها وبعدها على طول تقول يعني داخلين في بعض ليه؟ الكنيسة فاهمة الشغل المظبوط أكتر واحد يستمتع بالتسبيح هو العشار اللي بيقول ارحمني يا رب أنا الخاطئ ده اللي فرحان بربنا ده اللي لما بينادي عليه بيبقى منطلق زي الملائكة لما الشعب اللي داخل أورشليم كان بيسبح دي كانت تسبيح يوم حد الزعل ده يوم تسبيح ده له نغمة خاصة عندنا شعانيني من كتر ما هو تسبيحة مهمة أوي وقادة التسبيح يوميها كانوا مين؟ الأطفال هم دول اللي ما سكتوش للآخر الفريسين اتفرسوا لأنه دخلوا الهيكل شغالين الأطفال كل الكبار كشوا طبعا فريسين ورؤساء الكهنة بقى بصوا لهم بصة كله سكت إنما اللي ما سكتش العيال فقالوا له ما تسكت العيال قال لهم مش هسكتوا لو سكتوا الحجارة هتنطق عارفين كانوا بيقولوا ايه وصلنا وصلنا يعني خلصنا طب ما ده طلب رحمة طلب غفران بعدها على طول ايه مبارك الاتي باسم الرب واحد يقول الله دي جو ودي جو لا مش جو وجو وصلنا اللي هي تعبير توبة وتعبير طلب خلاص وطلب صراخ لله انه يخلصنا من الشيطان ومن الموت والفساد يجي وراه على طول مبارك الاتي باسم الرب بهجة التسبيح والشكر والفرح بربنا تعالوا نشوف حكاية التسبيح الجديد في مزمور 96 عندنا كده مزمورين في صلاة التسعة برضو ايه في الإجبية غير في الإنجيل شوية لما يقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا والشماس لما يجي يوزع مزامير التسعة يجي عند ال... بنوزعها مش بالأرقام محدش حافظ أرقام فيجي يميل على شماس يقول له سبح الرب تسبيحا جديدا الاولاني اصل ايه بعدها بمزمورين في واحد تاني بيبتدي سبحوا الرب تسبيحا جديدا فيقول له التاني ليه لانه دول مزمورين بس الاتنين مبتدئين نفس البدايه نبص عليهم نشوف قال فيهم ايه رنموا للرب ترنيمه جديد اللي هي نفس المعنى رنمي للرب يا كل الارض قلنا جديدة مرتبطة بالعهد الجديد العهد الجديد مرتبط بالتوبة لما بتتوب يرجع لك مجد العهد الجديد انت بقيت جديد يوم المعمودية لبست الجديد اتوسخ بالخطية ينضف بالتوب ترجع جديد تاني واضحة عشان كده بولس يقول لبستم الجديد الذي يتجدد ما ما فيش واحد بيستحمى مرة في العمر فانت اتعمدت مرة انما بعد كده اغسل رجليك بقى يعني التوبة تعمل التجديد المستمر فيوم المعمودية يوم فرح يوم تسبيح بتقال سعادتك أكسيوس أو أكسية لو بنت يعني أنت بقيت محسوب من القديسين تطلع في الدنيا تتوسخ دقيتها ترجع تتوب ترجع يسبحوك تاني ويقولوا لك القدسات للقديسين ترجع قديس تاني سبحوا الرب تسبيحا جديدا رنموا للرب يا كل الأرض رنموا للرب باركوا اسمه في شعور جميل للشخص المسبح لما يبقى فرحان بربنا يبقى عنده إحساس إنه عاوز الدنيا كلها تسبح معاه لكن تلاحظوا كده إن في تسابيح كتير بنقولها بنخاطب مش بس البشر يعني مثلا في القداس نقول إيه ولتسبحه أو ولتباركه جميع الشعوب كويس كلام منطقي أنت عاوز تسبح ونفسك كل الدنيا تعرف حق ربنا وتسبح لا ده الموضوع أكبر من كده ده شوية شوية هتلاقي بتقول للطيور انتوا ساكتين ليه ما تقولوا وتقول للبهايم ساكتين ليه ما تقولوا وتقول للجمادات ساكتين ليه ما تقولوا الله انت اتجننت ولا ايه طب يا كل الشعوب وسكتنا انما ايه اللي هخليك تسوق فيها كده هو ده شعور الشخص اللي فرحان من ربنا يبقى حاسس ان كل حاجة عملها ربنا بتسبح ربنا هو عاوز ينطقها بتسبيح ربنا وداود بقى عمل مزامير كتير في الموضوع ده وده احنا بنقوله في الهوسات لو تاخدوا بالكم التاني والتالت في معاني زي كده كتير والرابع طبعا فبنقول سبح الرب يا كل الارض سبحوا الرب باركوا اسمه تاني اقول اجمل حاجة في التسبيح ذكر اسم يسوع المسيح له المجد الكي بتاع التسبيحة كلها كلمة ربنا يسوع المسيح ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص عشان كده لو مش حافظ تسبيحة مجرد تقول يا رب يسوع المسيح أشكرك بقيت بتعرف تسبح إنما بقى لما تحفظ بقى بصلية السبت أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح والحد طلبتك من عمق قلبي يا رب يسوع أعيني عمال تقول اسم المسيح بأشكال مختلفة وتقول كل نفس أعطيه أبارك اسمك القدوس رنموا الرب باركوا اسمه بشروا أو ب... من يوم إلى يوم بخلاصه يبقى في علاقة وثيقة بين ثلاث كلمات يا جماعة بين التوبة والتسبحة والتبشير التائب هو اللي بيسبح واللي بيسبح اللي مبسوط هو أكتر واحد يقدر يقدم المسيح حلو هو اللي فرحان بربنا فبيقول للناس تعالوا دوقوا دوقوا وانظروا ما أطيب الرب اللي ما بيسبحش وشه مكشر ايه ده بلاش منه احسن ما يتكلم عن ربنا يقول له ربنا عمل فيك ايه ده ربنا بتاعك ده مش حلو ان كان سايبك على الكشره دي يبقى ايه بزياده مش ناقصين احنا في الدنيا حزن وبعدين مش هيجيب التسبيحه غير لو تائب اذا التائب هو المسبح هو الخادم الثلاثي ده ما بيسيبوش ايدين بعض عشان كده بقول لكم بولس هنكتشف انه رجل تسبيح مع انه ما عندوش وقت مش يعني مش بتاع تسابيح من الكلاسيك بتاعتنا بس هنشوف ازاي ان التسبيحه دي شغلها طول الوقت لانه هو تائب عاشق للمسيح فبيسبح على طول انسان جديد اول باول حياته توبه مستمره لابس الجديد الذي يتجدد فطبعا منطلق في خدمته بشره من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم جدا مهوب على كل الآلهة كل آلهة الأمم شياطين دايما في التسابيح تلاحظوا إيه نقارن بين حالنا وحال الدنيا زي إيه زي مثلا أنا تذللت جدا دي لما طلعت بره ربنا هنا بنبص على الدنيا نقول يا غلابة الناس اللي ماشية ورا آلهة العالم في آلهة كتير قوي في الدنيا دلوقتي السوق مليان آلهة الدولار إله مهم وفي آلهة كتير فكل آلهة الأمم شياطين دي قاعدة كل الآلهة اللي بتحكم العالم دول شياطين إنما إحنا لينا إلهنا المفرح بتاعنا فبنقول آه كل آلهة الشعوب أصنام أما الرب فصنع السماوات يعني هو ده اللي هياخدنا السما معاه مجد وجلال قدامه احنا بنمجده الكرامة والجمال أو العز والجمال في مقدسه انا بس عاوز اوصل لكلمه مهمه قدموا للرب يا قبائل الشعوب اللي عمال يسبح ده عاوز كل الدنيا تيجي ومن ضمن التسبيح هنشوف بعد كده التقدمات يعني انك كل انواع العطايا والعشور والحياه كلها لما تكرسها لربنا ده اساسا نوع من التسبيح او نوع من الشكر قدموا مجدا وكرامه قدموا مجدا لاسمه هاتوا تقدمه وادخلوا دياره اسجدوا للرب في زينه مقدسه الزينه الروحيه بقى انك تبقى جميل كلك فضائل كده زي العذراء كل مجدها من داخل مزينه بانواع كثيره مليانه فضائل لكن دي ملكه التسبيح العذراء ارتعدي قدامه يا كل الارض قولوا ايه هنقول ايه بقى في الدنيا دي كلها عمال تقول قولوا قولوا قولوا قولوا بين الامم الرب ملك على خشبه يبقى موضوع التسبيح الاساسي اكتر حاجه مفرحانا طول حياتنا هو المعنى ده ان الرب ملك على خشبه ملك على خشب عينيه ده ربنا ده غير محدود يبقى ضمنيا فيها تجسد ربنا تجسد وربنا يسوع له المجد إلهنا المتجسد طلع على الصليب لكي يملك علينا كلنا فأصبح هو ملكنا وإلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح وده موضوع تسبيحنا إلى أبد الأبد فالرب قد ملك على خشب عشان كده مش هتلاقوا تسبيحة تطلع بعيدة أبدا عن التجسد والفداء فيش تسبيحة في العهد الجديد لأن اسم يسوع المسيح نفسه في معنى التجسد والفداء ما هو منين ربنا يبقى له اسم بشري يعني جه تجسد وبالتالي تجسد عشان يفدينا ويطلع الخشب أيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يعني اللي ثبت العالم كله اللي كان ماشي في سكة جهنم كل البشرية ماشية في سكة جهنم ربنا وقف السكة دي بصليبه وثبت المسكونة المسكونة الجديدة بقى حياة جديدة يدين الشعوب بالاستقامة فلتفرح السماوات وليبتاج الأرض وليعج البحر وابتدى يكمل إنه آه كل الدنيا فرحانة بربنا وفرحانة بصليبه وأنت لما تبقى فرحان بربنا وبصليبه هيبقى طبيعي تنطق بتسبيح مزمور 98 يقول معنى تاني رنموا للرب ترنيمة جديدة احنا قلنا برضه تسبيحة جديدة يعني ايه يعني حالة توبة عشان تقول حاجة جديدة يعني جواك تجدد ما تتكلمش كإنسان عتيق إنسان عتيق يبقى ليك تسبيحة قديمة اللي هي بتاعت إيه يا رب خلي بالك من العيال ونجحنا في الثانوية العامة دي القديمة دي بايخة يعني إنما تسبيحة جديدة لا أنت فاهم بقى المفيد وعينك على السماء فبقيت فاهم لأنه صنع عجائب ايه العجائب اللي عملها هنا بقى بيقول السبب الاولانيه كان بيقول لك شجع الدنيا كلها تسبح معاك يلا روح قول لهم روح قول لهم الرب ملك على خشب ده ملخص مزمور 96 مزمور 98 هيحكي لنا ليه بنسبحه تسبيحه جديده لان الرب صنع عجائب كثيره خلصت يمينه وذراعه القدوس بدل تسمع كلمه خلاص تربطها على طول بالصليب والفداء والدم احنا برضو بنسبح لأن يمين الرب صنعت قوة عملتها ازاي دي بصليب ربنا لما اتصلب على الصليب صنع قوة بذراعه العذراء قالت كده في تسبيحتها خلص أولاده بدراعه لما طلع على الصليب هد الشيطان ومملكته أعلن الرب خلاص والخلاص ده للكل لكل من يؤمن طبعا لكن ربنا مش شارط أكتر من كده اللي هيجيله هياخد بالإيمان يدخل على المعمودية من المعمودية توبة مستمرة وتناول وحياة مقدسة وعلى السماء على طول لعيون الأمم كشف بره طبعا خلي بالكم احنا عهد قديم أمم ايه عيب تقول أمم لا مش عيب هو الخلاص للأمم مش لليهود بس ودي من أسرار العهد القديم العهد القديم مليان نبوءات عن أنه الخلاص للكل بينما الفكر اليهودي لغاية النهاردة احنا بس بتوع ربنا وربنا بس بتاعنا احنا بس لغايه النهارده حابسين ربنا جواهم ومش ربنا بتاعهم دلوقتي خلاص ده ما عادش ربنا اللي عندهم ذكر رحمته وامانته لبيت اسرائيل رأت كل اقاصي الارض خلاص الهنا وابتدى يقول بقى رتله بالعود ورتله بالنشيد ورتله بصوت الابواق وصوت السور وقعد بقى يعمل حفلة ترنيم كبير نرجع تاني للتوبة والتسبيح عشان مش عاوز اطلع بره المعنى ده دلوقتي فاكرين لما ربنا يسوع في مرقس 2 ادانا مثل جميل قوي حكى لنا حكايه لما جم سالوه ليه تلاميذك مش بيصوموا فاكرنا قال حكى حكايه قال ينفع يجيبوا خمره جديده ويحطوها في زقاق قديمه الخمر الجديده هتشق الزقاق فالزقاق يتشق والخمر يتلف انما يحطوا خمره جديده في زقاق جديد طبعا اليهود ما فيهمش حاجه انما احنا فهم وبرضه اداها مثل تاني هل ينفع تجيب رقعة جديدة من توب جديد وترقع بيها هدمة قديمة؟ لا الهدوم القديمة مش هتستحمل الرقعة الجديدة ماسكة روحها هتشد على القديم هينسل أكتر وهيتشقق أكتر ما عملتش حاجة فقال لهم مش هخليهم يصوم استنوا لما نخلص الرب ملك على خشم استنوا لما يفهموا أعمالا عظيمة الرب صنع أعمالا عجيبة لما أكمل اللي أنا عاوزه هخليهم يصوموا صوم جديد وخليهم يسبحوا ايه تسبيحا جديدا يبقى ينطبق على نفس التسبيح نفس المعنى التسبيح الجديد ال- هو الخمر الجديد في زقاق جديد لما تبقى انت انسان جديد تبقى انت زقاق جديد يطلع منك خمر جديد تسبيح جديد تتملي بروح التسبيح الجديد يعني ايه انسان جديد هتقول ما انا اتجددت في المعموديه ايوه بس انت ايه اتوسخت لسه في حاجات غلط دخلت طب اللي دخل ده ما طلعش ليه طلع طلع عشان ترجع تاني جديد اذا كل ما تحرص على الزقاق الجديد كل ما تمتلئ بالخمر الجديد تاني نراجع التوبة المستمرة هي المصدر الأساسي لحياة التسبيح فيبقى فرقنا عن الكنيسة الأولى وعن القديسين اللي حياتهم كلها فرح بربنا وشبع وانتصار احنا مش سايبين كفايه ملهاش تفسير تاني احنا سايبين حاجات غلط في حياتنا كتير ومش راضين نطلعها برانا لسه في اصنام لسه في اوثان لسه في كلاكيع وشهوات وذات وحاجات كده فخنق التسبيح مخليانا كيف نسبح واحنا في ارض غريبه القلب مش مش نظيف قوي فمش طالع منه بساطة الأطفال زي الكبار لما دخلوا الهيكل كشوا من رؤساء الكهنة لأن في خوف لسه إنما الأطفال كانوا أنقى كملوا تسبيح يبقى الخمر الجديد إشارة للتسبيح الزقاق الجديد إشارة للإنسان الذي يتجدد بالتوبة باستمرار أديكم مثل من حياة أشعية أشعية في أشعية ستة دخل السماء ربنا فرجه على السماء ولقى الحكاية كلها تسبيح بيقول رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال وأزياله تملأ الهيكل والسار فيهم واقفون حوله هذا ذاك نادى ذاك قائلا قدوس قدوس قدوس دخل في السماء على طول قال ايه ويل لي انا هلك اروح فين في الناس دي ايه النظافه دي احنا مش وش كده انا مع انه نبي وراجل طاقي وحلو بس لا طبعا فرق كبير قوي انا هلكت انا اصلي انسان نجس الشفتين شوفوا عدم التسبيح نجاسة شفتين فاهمين المعنى لانه مش عارف يقول اجيوز مش قادر ما تعلمهاش ما تعلمش التسبيحة الجديدة دي بتاعت السماء فقال له طب معلش معلش معلش بدل قلت ويل لي واعترفت بخطيتك بدل اعترفت انك انت انسان نجس وطلبت التقديس الله القدوس يرسل من يقدسك فطار واحد من السرافيم واخذ جمره من على المذبح بملقه ومس بها شفتيل وقال هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك خلاص نشيل اللخبطه دي وكفر عن خطيتك فبقى يقول اجيوز امتى لما اعترف بخطيته ولما قال انا هلكت انا استاهل الهلاك انا انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين تقدس بالتوبة والتناول ودخل في حياة التسبيح الدليل عليها ايه مش بس سبح اول ما سمع صوت المسيح ده كان المفروض يروح فيها بقى ده كان صوت الملاك رعبه وقال انا هلكت يقول سمعت صوت السيد المسيح هيتكلم ولا اتهز لأنه دلوقتي تقدس من نرسل ومن يذهب من أجلنا قال له ها أنا ذا أرسلني إيه ده بقى احنا لسه بنقول اللي يبشر ولا اللي يروح مرسل من الله ده لازم يكون ملك التسبيح اه ما خلاص ما انا بعرف اقول اجيوز تعرف من امتى بعرف من ساعة ما مس بها شفتاي وقال هذه مست شفتيك فانتزع اسمك هو نظفني خلاص فانا بقيت تبعه واخدين بالكم من نقلة تجدد اشعياء تاب اشعياء في حضرة الرب فتقدس بالإفخارستية بالتناول فانطلق في حياة جديدة حاجتين بيعملهم قدوس واذهب قل لهذا الشعب فاهمين يبقى حياتنا هتبقى ايه تقديس لله يعني تسبيح مستمر ومسؤولية عن العالم كله عشان تدخلهم يقفوا نفس الوقف تغرضك ايه من الخدمة تجيب كل واحد نقف نفس الوقف يقول انا ويل لي هلكت يجي له الملاك يديله الحل كاهن ويحط في الجمرة جسد المسيح ودمه يقول له خلاص كده براءة وينضم لل... للجيش اللي بيقول قدوس الله ويطلع يجيب اللي بعده وهكذا واضحة الفكرة يبقى تاني القصة محتاجة إلى وقفة يعترف فيها الإنسان بنجاسته بخطيته عشان تعرف تقول أجيوس عشان تعرف تدخل في جو تسبيح مستمر لازم تعيش حياة توبة مستمر نختم بكم فكرة صغيرة نلاقي بقى في آخر أشعياء يقول إيه بدل دخلنا في جديد وجديد ندخل في سماء جديدة وأرض جديدة أشعياء 66 آخر جزء خالص بيكلمنا عن عز السماء قريب قوي الرؤية مع ان شيء عهد قديم بس نقل نقلة كبيرة ودخلنا السماء فيقول ايه الاول ستة وستين اتناشر هكذا قال الرب ها انا ذا ادير عليها سلاما كنهر دي, دي اورشليم الجديدة ها دي الكنيسة الجديدة ده العهد الجديد ده الانسان الجديد أدير عليها سلاما كنهر ده حال يا جماعة الإنسان المرنم جواه سلام عجيب لما تشوفوا بعد كده في سفر الأعمال بطرس نايم وتاني يوم هيذبحوه ونايم والملاك يعني ينخص فيه يا جدع اصحى مش راضي يصحى السلام ده خلاص روقان وقبل كده قدام جارية ومحدش جه جنبه أنكر فرق كبير قوي ده إنسان جديد خلاص عنده سلام كنهر ومجد الأمم كسيل جارف فترضعون وعلى الأيادي تحملون وعلى الركبتين تدللون كلام لو واحد مش, مش عارف انه في أشعية لا يمكن يتوقع انه عهد قديم تصور ربنا يقول انا هشيلكوا على ركبي واقعد اهشك تهشك يعني انت يا رب فاضلنا رب السماء والارض حاططنا على ركبه يدلل فينا ويهشتك فينا واحنا كلنا برضو لخبطه وخطايا قال ما احنا انتوا ما اصل ذن الاطفال بيعجب ربنا عارفين الام لما يكون عندها طفل صغير يقعد يعمل زن كده يصدع كل الناس انما الام تكون مبسوطه قوي وعجبها قوي صوت ابنها وهو صداع اساس بس هي مبسوطه هو ربنا كده يدلع فينا ونزن ونعمل هوسه وقال الهوسه دي بالنسبه له توسحه تسبيحه من أفواه الأطفال والرضعان رضعان إيه يا رب اللي يسبحه الرضعان دول بيزن معلش الزن ده تسبيح فاهمين المعنى هو ربنا بيدلع عياله لدرجة إنه بيعاملنا كرضعان فمش مستني حاجة فيقول إيه وعلى الأيادي تحملون وعلى الركبتين تدللون كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون يعني جوه الكنيسة هتدوقوا الطعم ده فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعجب وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه ويقعد يتكلم بقى عن اليوم الأخير ومجده ونوصل لغاية عدد 22 لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب ده مش بيتكلم عن أرض عادية ما هو المنظر ده مش عادي لما ربنا يحطنا على حجره ويدلع فينا ده مش في الدنيا أو في الدنيا للي الملكوت دخل قلبهم ها ملكوت الله داخلكم يحسوا بالإحساس إنما ده ده طعم السماء فالتسبيح لغة السماء طعم السماء إنما ممكن تدوقه من دلوقتي مسموح لك تدوقه من دلوقتي العز ده كله ممكن تتمتع بيه من النهاردة بس في شرط واحد تعيش توبة مستمر تبقى جديد على طول لأن دي لغة الأرض الجديدة والسماء الجديدة لأن الأرض الأولى والسماء الأولى مضتا هيقول كده في الرؤية الحياة الأولى دي ما تنفعش تسبح طول ما أنت في بابل كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي مفيش حاجة بعد كده يعني الأرض اللي احنا عليها دي مؤقتة دي ليها نهاية والسماء اللي احنا شايفينها بعينينا دي مؤقتة ده في أرض جديدة وسماء جديدة تثبت إلى الأبد دي اللي هي طعمها كله تسبيح يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم قال الرب مزمور 118 ده مزمور برضو مشهور بنقوله في صلاة النوم اللي منكم شاطر حافظها اشكروا الرب لأنه صالح ها لأن إلى الأبد رحمته طب ما خلاص فهمت لا لا لحسن تكون ما فهمتش ليقل إسرائيل أن إلى الأبد رحمته صدقني فهمت لا لسه ليقل بيت هارون أن إلى الأبد رحمته صدقوني فهم برضو لسه ليقل متقوا الرب أن إلى الأبد رحمته إيه ده ما هو مفيش غير كده هو الواحد من جمالها مش عارف يسكت عنها وهتطلع مزمور 135 تلاقي على طول بقى جاب بناي شبشا عينيه عمال تقولها على طول الليل لأن هو دي اللي هتقولها طول الأبد أنت دخلت السماء لأن إلى الأبد رحمته وانت فاكر داخل السماء بشطارتك ما كانش ليك لا سما ولا حاجة فانت بتقولها ايه بس خلي بالكم من التدرج ربنا يشت... يستاهل الشكر لانه هو طيب صالح دي يعني طيب يعني قدوس يعني هو حلو ما بيقولش لاننا ما فيش لاننا خالص لانه هو الفضل كله ليه الى الابد رحمته اكتر ناس يدوقوا المعنى ده إسرائيل مش يعقوب بقى ها يبقى ليه الإنسان الجديد فهمته إسرائيل مش يعقوب فيقول ليقل إسرائيل أو بيت إسرائيل أن إلى الأبد رحمته يعني اللي بيجري ورا ربنا هو اللي يعرف يقول دي أكتر ناس تجري ورا ربنا بقى المفروض إحنا بيت هارون إن إحنا المكرسين يبقى أكتر واحد المفروض يبقى يحب التسبيح المكرسين يبقى أكتر ناس ضايقة إنما حكاية التكريس دي مش لبس مش بيت هارون بس الحقيقة أي حد فيكم مكرس بس يدخل من باب التقوى فليقل متقوا الرب أن إلى الأبد رحمته يبقى التسبيح مفروض ده طبيعي لأن ربنا يستاهل مستحق للتسبيح بس مين بيعرف يقولها الإنسان الجديد وبالأولى اللي مدي حياته كلها لربنا بيقف قدام ربنا ككاهن وكل تقي هيقول نفس بمعنى أن إلى الأبد رحمته وبعدين يحكي الحكاية أنا أصلي كنت بنعيد الحكاية تاني كنت في الدنيا وطلعوا عينيا وذلوني وبهدلوني وكنت متضايق وصرخت لربنا وربنا أنقذني اتكلت على الدنيا خذلوني الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر حوطوني زي النحل حول الشاة فاكرين انتوا المزمور وإذا وكانوا هيقطعوني حتت لكن ربنا نجاني ويرجع يقول تاني ايه اشكروا الرب لانه صالح الى الابد رحمته وبعدين ايه بقى يجي في عدد 19 يقول افتحوا لي ابواب البر وسعوا بقى وسعوا ده ادخل لربنا يبقى التسبيح هيدخلك لربنا ادخل فيها واحمد الرب يبقى الواحد وهو داخل الكنيسه كده فرحان قوي انه يشكر ربنا هذا هو باب الرب الصديقون يدخلون فيه أشكر أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية تلاحظوا دايما نلف ونرجع ونقول أن التسبيح أو الشكر أو الحمد مرتبط بالخلاص بحجر الزاوية بالفداء بدم المسيح من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا ويجي بقى هذا اليوم الجديد خلي بالكم احنا كله عشان تسبيحة جديد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ده دي بقى بولس عمل عليها قصة قال مش ربنا قال السبت ايه رأيكم ان داود قال في يوم تاني غير السبت ودي بقى النبوة بتاعته هذا هو اليوم الذي صنعه الرب بنقولها يوم ايه ده لحن يوم الحد ولحن الأعياد الكبير هذا هو اليوم الذي صنعه الرب غشنا من المزمور ده فالمزمور بيتكلم عن يوم جديد إنسان جديد أرض جديدة حياة جديدة طبيعة جديدة خليقة جديدة عشان تبقى تسبيحة جديدة عشان كده عز التسبيح يوم الحد ويبتدي من يومه يعني ايه يوم الحد يبتدي السبت بالليل تلاقي الكنيسة ما تنامش في الطقس القبطي الأصيل محدش ينام السبت بالليل دي ليلة التسبيح صحيح كل العمر بقى تسبيح إنما ده بالأولى هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه آه يا رب فاهمنا فاكرينها يعني كل ما يبص لورا يقول إيه اللي أنا كنت فيه ده إيه الذل اللي في الدنيا ده بقى أنا لسه كنت بجري ورا آلهة الأمم الشياطين الأصنام آه يا رب إمتى أخرج من هذا الجسد ويبقى يوم الرب يوم لا ينتهي آه يا رب خلص يعني إيه كملها بقى يا رب وخلينا ندخل السماء نسبح إلى الأبد آه يا رب انقذ مبارك الآتي باسم الرب دي اتقالت إمتى يوم ما جه المسيح على الأرض وداخل أورشليم يتصلب فاضل هتتقال مرة تاني إمتى لما يجي المسيح على السحاب فبنقولها بقى فبنقول له يلا بقى عشان نقول لك مبارك الآتي باسم الرب تلاحظوا في القداس الكاهن يعمل كده يشيل المسيح ويبص للناس فيقولوا مبارك الآتي باسم الرب جالنا يوم يرجع تاني ويبص لهم الناحية التانية يقول لهم ايه وجاي تاني عشان تقولوا مبارك الآتي باسم الرب مرة تاني يبقى احنا عايزين منتظرين مجيئه التاني وبنقول اه يا رب فاهمين ازاي امتى بقى لان احنا عايشين تسبيح وعارفين مش هنعرف ننطلق في التسبيح غير في السبت فبنقول متى يأتي إلينا مبارك الآتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب تطلع من بيت ربنا بقى ايه وانت ايه التسبيح بيشر منك فتدي البركة دي لكل اللي قبلك الرب هو الله المسيح يعني هو الله وقد أنار علينا ده العهد الجديد أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح ده العهد الجديد بقى ده المسيح ما عندناش ذبيحة تانية يعني خليكم ماسكين فيه بإيديكم وأسنانكم هو ده أساس تسبيحنا هو موضوع تسبيحنا إلهي أنت خلي بالكم إلهي أنت دي معناه إنك شايفه إنك بتكلم واحد قصادك هنا بتكلم المسيح نفسه اللي جالنا عشان كده بيقول الرب هو الله واحد يقول لك ايه الرب هو الله ما هو طبعا الرب هو الله لا هنا الرب يعني المسيح اللي جالنا ده هو هو الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فأنت هو إلهي فاهمين إزاي؟ أيوة يا رب يا رب يسوع المسيح أنت إلهي فأشكرك إلهي أنت فأرفعك واشكر الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد